لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك و...
سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإحنا كنا النهاردة متفقين إحنا نتكلم على كيف تفوز بالعشر فأول أول انطباع أول حاجة جاية في ذهني ان ايه ان واحد تاجر فايه على وشك الافلاس فبتجيله فرصة صفقة الصفقة هذه قد ترفعه الى عنان السماء احيانا التجار بيقول لك انا لو الصفقة دي كسبتها انا هسدد كل ديوني واطلع السماء فالنهاردة صفقة العشرة دي إيه وده الإحساس اللي احنا مفتقدينه هو الإحساس إن ممكن العشرة دي تبقى آخر فرصة لأن احتمال كبير قوي إنك ما تحصلش العشرة واحتمال إذا بلغت العشرة ما تكملهمش وإذا احتمال كملت العشرة احتمال كبير قوي إنك أنت ما تعيش بعديهم فدي اخر فرصة تعرف دايما الدكاترة اول ما يخرج من عملية كبيرة يقول لك ايه انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا عز وجل فده لازم ده يبقى الانطباع عندك عن العصرة ان دي اخر فرصة يعني ايه اخر فرصة بالانجليزي بيسموها last chance مفيش ولا فرصة تانية ليه لان الايام دي هي فعلا كده انت عارف دايما في السرطان بيبقى عندهم الدنيا ظلمة لحد ما يفتح فاحيانا لما بيفتح البطن يقول لك لا يروح قافله مخيط ويقول لك الوضع ده لا يحتمل الراجل ده ملوش حل الراجل ده اصلا ميت في بعض الناس بيروح للدكتور يقول لك لو سمحت ما تبهدلش المريض بتاعك انت هتفتح وتعمل عملية وهتغرق فرصة الفاضي فانت احسن حاجة انك انت تاخده معزز مكرم ويموت زي ما هو كده فالنهاردة دي اخر فرصة ليه لان الايام دي مش هتيجي مرة تانية اللي امتى السنة الجاية واذا قلنا ان في ايام بتشابهها في الفضل فدي شهر رمضان شهر رمضان بعد قد ايه بعد عشر اشهر فانت افترض ان دي العملية الاخيرة ليك اللي ممكن توصلك الى المغفرة وما احوجنا الى المغفرة فعشان كده ال ال ال المهم فيها قضية ال ال الاستعداد القلبي ان إيه إيه انت عارف إيه الواحد داخل على حاجة مهمة فعمال تقول لنفسك خلي بالك ركز اشتغل كويس اوعى تفوت منك اوعى تعديك الفرصة دي التحفيزات الداخلية دي ما بتجيش الا من جواك انت يعني انت ممكن تقعد قدام واحد يسخنك تسخين مؤقت مجرد انك انت خرجت عملت ايه نسيت كل حاجة لكن انت عايز التحفيزات الداخلية فانت تقول لنفسك دي ايه اخر فرصة انت عارف احيانا بتبقى انت جالك ايه جالك حكم واعدام ف حد اتحكم عليه بالاعدام هنا قبل كده ولا حاجه ما حصلش مشكله ما جربتوش احساس اه اه احساس انك انت ايه انك انت اه عندك مثلا ابنك مثلا فابنك محكوم عليه ف فانت بتروح تقدم ايه طلب عفو للنائب العام فالنائب العام يروح كاتب لك ايه قبل كلمة قبل دي يعني ايه خرج فانا املي في الايام دي ان انا بقدم لربنا عز وجل طلب عفو فيقول لي ايه الطلب العفو اللي انا بقدمه انا مش بقدمه عادي طلب العفو ده يقدم مدبج بمجهودك انت عملت ايه في العشرة فالنهاردة ما ينفعش تبقى لا ليالي العشرة ولا ايام العشرة ايام عادية يعني ايه يعني ما ينفعش تبقى انت انسان عادي عشان تطلب نتيجة غير عادية انت طالب العفو في قمة التعلق بالراجل ده بتلاقي واحد يعرفه من هنا واحد يعرفه من هنا السواق بتاعه الجناين بتاعه بتاع الرئيس بتاعه مراته خ... فانت بتقدم كل الشفاعات اللي بين ايدك فعشان كده انا بقول ان التحفيز البدني ان انا عمال اقول لنفسي اول 10 تروح منك اول 10 منك اول 10 منك اول 10 منك فهل ده من الممكن ان تيجي تكبيره الاحرام تروح مني تبقى فاشل تعرف الواد اللي بيجي في الثانويه العامه وفي ليله الامتحان ينام ما اعرفش انتوا لحقتوا الثانويه احنا ايام الثانويه العامه ايامنا احنا ايام ما كنا في الثانويه العامه كانت طالعه موضه عندنا اه حتى احنا في كنا في الجامعه كانت الموضه دي عندنا انا لما كنت بامتحن في الجامعه كان امتحاني الساعه 1 الظهر فاحنا كنا عشان نبين ان احنا مهتمين قوي بالامتحان كنا بنطبق يعني ايه انا بنامش بالليل وبنامش الصبح واروح الامتحان الساعة واحدة الظهر والامتحان من واحدة لتلاتة بفضل بقالي 24 ساعة ما نمش او 36 ساعة ما نمتش عشان ايه او 48 ساعة ما نمتش عشان اقول لنفسي ان انا ايه كل حاجة فالنهاردة ازاي تفوت منك تكبيرة الاحرام فحضرتك لازم تعمل ايه حاجة جديدة ان هم كانوا بيقولوا ايه, إيه بيتكلموا في الصلاة فبيتكلموا كلام إيه كان راجل متكلم في لا لا انا بفكر مش ببص لك مش افكر تاني اقول من غير ما افكر بس انا لازم افكر ده اللي تعيدني تعرف انا ما بفكرش استريح الراجل كان عامل عنوان كان جميل انا كنت عملت خطبه جمعه زمان اسمها تجديد الحياه في العشر اسمها ايه تجديد الحياة فحضرتك بيقول لك ايه بيقول لك ان حضرتك لما تيجي تنظم حياتك فانت هتيجي في العشرة دي اول حاجة هتظبط عليها حياتك تظبط الصلاة انا عشان اصحى الفجر انام امتى واصحى امتى لكن موضوع ان الفجر يأذن وانا نايم دي مستحيل طيب انا صحيت الفجر الظهر هصلي ازاي فحضرتك بتربط حياتك كلها بالصلاة فانا اهم حاجة انا صحيت الفجر طيب انا هروح الشغل وارجع الظهر مش هيعدي مني طيب انا فضلت صاحي من الفجر للظهر مستحيل العصر يعدي مني ازاي العصر ما يعديش مني ماشي طب المغرب طب العشاء فهي ال- ب- بتربط مواعيدك فتيجي تقابل الاخ تقول له معلش عايز تقابلني اه حضرتك ممكن نصلي العصر سوا في الحته الفلانيه يقول لك والله انا في الحته الفلانيه دي مش هبقى بعد العصر خلاص حضرتك مفيش ميعاد عين ما تقابلنيش بقى مش عايز تقابلني في المسجد قابلني بعد صلاه العصر طب انا هقابلك قبل المغرب بنص ساعه لا انا ما عنديش ميعاد قبل المغرب بنص ساعه قابلني في المغرب يا تقابلني بعد العشاء لان المغرب بالعشاء الوقت ضيق فانا مش هعرف اقابلك فتبدا تنظم حياتك كلها ايه الصلاه ها انت طبعا في التسعه موضوع انك انت صايم دي مش محتاج ان اي حد يقول لك ايه صوم الحديث كده ايه مصححه الشيخ الالباني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام التسعه طب انا عندي شغل انا عندي مرهق مش مشكله طول عمرك بتنام وما بتروحش الشغل ما تروحش الشغل هيتخصم منك مش مشكله تخصم منك اهم حاجه انك انت ايه تصوم تصوم بنيه ايه دي اهم نية تحددها اهم نية حط النية دي قدام عينك ايه هي النية النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة فانا صايم عشان اموت تخيل كده ان انت صمت بالنية دي فالنهاردة وانت كده جاي قبل الفجر بتتسحر فانت بتعمل ايه قاعد مركز هذا اليوم الذي اموت فيه كانت حفصة بنت سيرين بتعمل كده تيجي اليوم كده تقول ايه انا هموت النهاردة الفجر فهتصبح صايم طب تخيل بقى انك انت صليت الفجر انت اليوم هتموت النهاردة هتسيب قعدة الشروق لا هتسيب الاذكار لا هتسيب وردك من القرآن لا هتسيب صلاة الضحى لا هتسيب سنة الظهر القبلية لا هتسيب سنة الظهر البعدية لا هتسيب تكبيرة الاحرام في الظهر لا هتسيب صلاة الجماعة لا جيت بالليل فطرت طيب يبقى هذه الليلة التي ايه اموت فيه حضرتك صليت معظم السلف هتلاقيهم ايه هتلاقيهم ايه يجي يقول لك ايه وكان يضجع ضجعة خفيفة بين المغرب والعشاء تفسير الآية وكانوا قليلا من الليل ايه ما يهجعون قالوا هذه نومة ما بين المغرب والعشاء عشان كده قيام الليل بيبدأ من المغرب وقيام الليل بيبدأ من امتى من المغرب ولا من العشاء من العشاء والله انا لسه قايل لكم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجعه هي النوم الخفيفه وسيدنا آه، سيدنا انس بن مالك كان بيقول انهم كانوا يعدون الصلاه بين المغرب والعشاء في ال- في الايه مع الايه دي قيام الليل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب للعشاء صح كده؟ عمركم عملتوها؟ ما عملتوش خالص صلاه المغرب والعشاء؟ ولا مره؟ في حياتك ما عملتهاش؟ ولا انت؟ يعني بريء دي يعني ولا ايه محدش عملها خالص طب مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من المغرب للعشاء لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب الى العشاء انا بقولش السنه ركعتين سنه انا بقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب الى العشاء ركز معايا النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب الى العشاء سيدنا انس بيقول لا ادري اصلى ركعتين من المغرب العشاء طوال ام صلى ركعتين ركعتين من المغرب الى العشاء ماشي لكن كانوا قليلا من الليل مجعوهم قالوا النوم بين المغرب والعشاء وكانوا ايه آه، في الآية في التفسير الايه دي هيبقى قيام الليل من المغرب للعشاء انهم كانوا بيصلوا من المغرب للعشاء لان طبعا هم العرب كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كانوا بيشتغلوا ايه طب ما اديني فرصه اقول آه، المفروض انا اللي اقول آه، انتوا تسمعوا وانا اقول الراجل مصدقنا مشي الحمد لله خلاص ال ك- آه، ارجع تجيب القصة منين من ايه من حديث معاذ انك لفتان ايه قصة حديث معاذ رضي الله عنه صلى العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يرجع يصلي يوم بالايه بالبقرة طيب الولد سابه ليه الولد اللي كان ما هو مش ولد بقى صحابي رضي الله عنه سيدي على راسي من فوق عشان الناس بتزعل اه ال- الشاب ده ساب الصلاة ليه وصلى لوحده ليه وراح اشتكى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه عشان بيراعي الغنم راعي الغنم ده بيخرج امتى ويرجع امتى طيب آه، فهم رعاة الغنم ماشي دايما يخرجوا الفجر ويرجعوا المغرب فهم طول اليوم بره فهتلاقي كانت يعني أنا- يعني آه، آه، انا عمري ما تخيلت ان ده يحصل بس انا سمعتها بودني انا دي بودني انا دي في اذاعه القران الكريم الراجل بيسال سؤال بيقول للراجل بيقول له انا راعي غنم انا بخرج قبل الفجر برجع للمغرب بصلي المغرب مستحيل افضل صاحي فانا ما اقدرش اصلي العشاء ما اقدرش انا بقول له قال له, قال له انا بصلي المغرب وانام فاصل مفيش طب حتى الاذان اول ما اذن صلي قال له لا طب اصحى الفجر قال له انا بقوم على الفجر بالعافيه فطبعا قعدوا يروحوا وييجوا بس السؤال انا سمعته بودني فهي دي نفس الفكره بتاع الراجل ده انهم كانوا بايه بيشتغلوا ايه رعاة غنم فكان دايما عندهم الليل ها الليل ايه مجرد صلى المغرب خلاص هي الدنيا وقفت والحياة فصل فعشان كده حتى هتلاقي الاحاديث ان دايما ان إيه؟ نهي ان السمر ما بين الايه بين المغرب والعشاء السنة في صلاة في المغرب انك انت تصلي المغرب مين اللي اطول صلاة المغرب ولا العشاء في السنة ال- المغرب دايما طويلة العشاء قصيرة النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالايه بالاعراف العيشة مفيش تطويل هتلاقي العيشة كلها بقصر المفصل لو جبت الاوسط المفصل يبقى ماشي ماشي يبقى النهاردة حضرتك هتثبت حياتك ان في يوم برضو دي اللي, اللي انا كنت عايز اقولها ان حضرتك ما تعلم سنة الا وعملتها النهاردة انت عرفت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه بيصلي المغرب ماشي يبقى اصبحت ملزم لان التكليف قيد الايه العلم فانت ملزم انك انت تصلي المغرب ماشي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة صح كده طيب ايه رأيكم تجيبوا دول تيجي فيهم تصلي ركعة مش المقصود ركعة انك انت تصلي الوتر ركعة لا حضرتك بتصلي 11 بس الوتر يبقى ايه يبقى 2 2 2 2 والايه وتر واحدة المرة التانية هتصلي الوتر تسعة وتصلي ركعتين يبقى ركعتين وتسعة مع بعض هت- اليوم اللي بعدها هتصلي ثلاثة ولا أربعة وسبعة مع بعض ستة 2 2 2 وخمسة مع بعض 2 2 2 وثلاثة مع بعض فاهمين ولا انا مش عارف اوصل المعلومه اه فالايام اللي جايه دي ما تسمع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها الا وايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفضل الهلال والهلال والهلال ها ايه لا يوقد في بيته ايه نار حضرتك جرب اقعد يومين ثلاثه تعيش على ميه وبلح خد لك كوبايه لبن كمان وشوف مدى رقه قلبك يعني سيبك من الطبيخ وسيبك من اللحمة وسيبك من الفراخ وسيبك من المحشي وسيبك من الرز وعيش ايام كده انك انت تتسحر على تمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمل ايه سحور التمر خلاص وتفطر على لبن وتمر وبس وشوف مدى لين قلبك تحس ان قلبك ده عامل زي الايه زي اللبن عيش كده انك انت ما تسمع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان اي سنة كان بيعملها لازم تعملها تبقى حريص جدا انك انت مجتهد قال الامام احمد قال ايه قال ما علمت عد بحديث الا وعملت به ولو مرة حتى انه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فاعطى الحجم دينارا فاعطيت الحجم دينار ده مين اللي بيقول الامام احمد مع شدة فقره والدينار ده حاجة كبيرة فالنهاردة ايه المانع انك انت تحتجم وتدي الحجام دينار الامام احمد من شدة تمسكه بالسنة لما كان بيستخبى من امراء المؤمنين اللي كانوا بيقولوا خلق القرآن راح لواحد وقال له خبئني فخباه بعد ثلاث ايام قال لي اريد ان اتحول قال لا اجد لك مكانا امن من هذا قال حولني وافيدك فائدة طيب ماشي خلاص حوله قال اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ثم ايه تحول فما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على جنبه اليمين نام على جنب اليمين كان بيحط ايده كده حط ايده كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل كده كان بياكل كده يعني ايه إيه الفرق بين النهس والنهش النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهس نهسا كان ايه كان ينهس ايه ها نهسا يعني ايه نهس ايوه كده السلام عليكم إيش يا كبار إيه الفرق بين النهس والنهش النهش انك انت تاخد ببقك كله النهس انك انت تاخد باطراف السنان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عرقا ها ينهس منه عرق يعني ايه عرق يعني اللحمة اللي موجودة على العظم فالنبي صلى كان بينهس فيجي ياخد باطراف اسنانه حتة كده النهش ان هو يعمل ايه زي ما احنا بنقول تروح واخد البتاع كلها فايه المنع ان انا انهس مع النسوان كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه عائشة تشرب رضي الله عنها فيأخذ الكوب وهي حائض فيضع فيها على مو... فيضع فيه على موضع فيها العرق تاخد حته ويروح واخد واكل مكانها ايه المانع ان نحمل الحاجه الصغيره دي ما من شيء تعلم انه سنه الا ان نطبقه فالنهارده في العشر دي انا عايز انا عايز ايه انا عايز اركز ربنا سبحانه وتعالى قال وايه واليه يصعد الكلم الايه طيب والعمل الصالح ايه يرفعه فانا طول ما انا قاعد ها لابد ان يرفع لي عمل صالح انا حضرتك قاعد انا قاعد فايه المنع ان نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا انا كنت دايما بحط القاعده ان العشرة دي زي رمضان فالعشرة دي احسن حاجة تعملها الصلاة فانت طول ما انت تقدر تصلي تعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستزيد فليه يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لا شغل النبي صلى الله عليه وسلم لما ربيع بن كعب الأسلمي طلب مرافقته في الجنة قال إيه يعني إيه السجود صلح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سجد عبد لله إيه سجد إلا ها رفعه إيه بها درجة او حط عنه بها خطيئة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا ركع او سجد اتي بذنوبه فوضعت على عاتقه فكلما ركع او سجد ها ها تطايرت ذنوبه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال ايه اول ما يحاسب عليه العبد الايه الصلاة الحديث الثاني اول ما يحاسب عليه العبد من الصلاة الفرائض فان كان بها نقص ها جبرت منين من النوافل فالنهاردة انا عايز اصلي حضرتك انا النهاردة اجازة فانا روحت جيت انام ما جاليش نوم فوقفت من الصبح لحد الظهر من الساعة 6 لحد الساعة 11 ونص اصلي جبت ركعتين طوال بثلاث اربع خمس ست سبعة اجزاء جبت 100 ركعة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحيي بين الظهر والعصر ايه صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي بين المغرب والعشاء ايه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نصف الليل فكان يصلي ثلث الليل وسدس الليل وينام ثلث الليل وسدس الليل كان ايه عبد الله بن زبير رضي الله عنه يقول هذه ليلة القيام فيقوم فلا يركع هذه ليلة الركوع فيركع فلا يرفع هذه ليلة السجود فيسجد لا يرفع ويس القرني كان يقوم هذه ليلة القيام في... فايه رأيكم نخليها مشروع صلاة تخيل ان انت مت في العشرة دي وانت صايم وبتصلي يعني انا كنت زمان عامل كانت سلسلة كانت حلقات صغيرة وكنت عملتها خطبة اسمها صناعة الموت انت نفسك تموت وانت بتعمل ايه بتصلي طيب ازاي تموت وانت بتصلي من عاش على شيء حضرتك بتصلي كم ساعة لو انت بتصلي 8 ساعات وبتنام 8 ساعات وبتروح الشغل 8 ساعات قدامك ثلاث احتمالات يا تموت وانت نايم يا تموت وانت في الشغل يا تموت وانت بتصلي طيب حضرتك بتصلي كم ساعة عشان تموت وانت بتصلي حميد الطويل لما مات كان بيصلي في الجامعة فجأة راح واقع ميت فلما ذهبوا إلى شيخه وقالوا مات حميد الطويل وهو صلى قال احتاج إلى ذلك بس هو ليه مات وهو بيصلي سكينة بنت الحسين ماتت صائمة ليه ماتت صائمة قعدت 40 سنة صائمة الراجل كان صايم فيقول له يا ابنه أؤذن المغرب ليس بعد أؤذن المغرب ليس بعد أؤذن المغرب ليس بعد فقال أؤذن المغرب قال نعم فأتاه الماء فردد أبيه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ومات إيه صائم فالنهاردة حضرتك عايز تموت ازاي احنا غالبا هنموت واحنا بنعمل ايه بنلعب في التليفون انت هتموت وانت بتعمل ايه عمال تقول لها الواد راح الحضانة ما راحش الحضانة هتموت كده غالبا هو اكتر حاجة انت بتعملها ايه ماسك التليفون يا اما نايم لان انت بتنام 8 ساعات يعني تلت عمرك نايم فالنهاردة في العشرة دي انا عايز اصلي بحيث ان انا اطلع بكمية صلاة اصل هو ايه هيقولوا لك اقرا قرآن طب انا اقرا قرآن بره الصلاة ولا جوه الصلاة احسن طيب حضرتك تخيل انك انت ها صايم وجوه الصيام انت بتصلي وجوه الصلاة بتقرا قرآن ايهم افضل انك انت تبقى صايم وبتقرا قرآن ولا صايم وبتصلي وبتقرا قرآن طيب حضرتك تبقى صايم وبتصلي وبساجد وبتدعي ولا انت صايم وبتدعي فدايما تاجر مع ربنا ألا, أدل ألا أدلكم على إيه تجارة إيه تنجيكم من عذاب أليم فتاجر مع ربنا فلما تبقى حاجة تنفع فيها طاعتين ما تعملش إيه طاعة واحدة يعني إيه أنا صلي وادعي ولا أدعي برا صلاة لا أصلي وادعي النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ليه أما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم حقيقة ان استجاب فالنهاردة العشر دي انا عايز اعملها هي دي اخر فرصة في حياتي فاخر فرصة في حياتي الراجل كان بيقول ايه اما جه يموت قال ايه قال لقد بذلت المجهود من نفسي قال ايه يا جماعة يعني بذلت الموجودة من نفسي انا مش قادر اعمل حاجة ثانيه ما عنديش طاقة ان انا اعمل حاجة تانية خلاص انا خلصت كل اللي عندي لازم اموت انت احيانا بتيجي في كده في الليل خلاص فانت ايه صليت فانت ما عندكش ساعة وما عندكش منبه فبتوصل لمرحلة انا مش قادر فتفاجئ اللي بأجري بي- الفجر بيأذن انا مش قادر انا طلعت كل الطاقة اللي عندي احيانا بتقرا قرآن فتحس ان رئك نشف وبطنك وجعتك وعينيك وجعتك ورقبتك وجعتك فانت مش قادر تقرا قرآن تاني فتفاجئ ان الاذان اذن فكان الاذان بيقول لك خلاص انت كده عملت اللي عليك قم بقى اتوضى وصلي وجدد نشاطك فانا عايز اوصل للمرحلة دي ان يوم العيد اقول ايه لقد بذلت المجهود من نفسي انا مش قادر اعمل حاجة تاني العيد ده ايامه ايه اكل وشرب وذكر فانا هاكل واشرب وهذكر لكن مش بنفس الطاقة اللي كنت بتعامل بيها مع يوم تسعة يوم عرفة ده له خصوصية فانا النهاردة عايز اوصل كده انا مش قادر اعمل حاجة تانية واضح انا محتاج اقول لنفسي كده ان ايه انا مش قادر يعني ايه انت آآ آآ آآ تيجي كده كل يوم تمسك المصحف من ساعة ما تصحى من النوم وتصلي لحد المغرب يع- يعني تقرا بقى وذكر القرآن لحد المغرب فيجي المغرب انا مش قادر اعمل حاجة تانية فلما تاكل تحس انك انت كأنك ايه ردت اليك الروح فتروح م- واخد طاقة جديدة وتبدأ تاكل لقمتين وتبدأ تعمل ايه تطلع تشتغل تاني يعني ايه ايه السر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى سنة الفجر الضجع ضجعة خفيفة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل نص الليل بيصلي وصلى سنة الفجر فمش قادر يعمل حاجة تانية فبياخد الجرعة دي كده عشان يعمل ايه تجديد نشاط ايه السر في القيلولة هي دي كده ان انت اشتغلت فانت تيجي قبل العصر بنص ساعة وتفرد كده بس بنية ايه تجديد النشاط عايز طاقة جديدة قالوا كده قالوا انك انت لو نمت ست دقايق لو نمت ايه ست دقايق قيلولة تعد لك خمسين في المية من طاقتك البدنية والذهنية كم دقيقة ست دقايق عندي اخ مصري مسلم شغال في مصنع المصنع ده معاهم المديرين اجانب فكل مدير اجانب جايب له في اوضه المكتب بتاعته سرير ولازم يجي بعد الظهر ينام له نص ساعة بيقول لهم النص ساعة دي كأن انا نمت اليوم كله انتوا طبعا بتحبوا عندكم عدة الخواجه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل فإن شياطين لا تقيل قيل فإن أهل الكتاب إيه؟ لا يقيلون فدي هدنة أنا تعبت مش قادر أحيانا إيه سيدنا أبو الدرداء كان يذكر يذكر يذكر وبعدين يقعد كده ويبتسم كده فيقولون ها بتبتسم ليه يقول لهم كأنها في معنى الكلام كأن هذه هدنة أنتقل بها من ذكر إلى ذكر من طاعة إلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا فرغت يعني إذا فرغت إذا فرغت من طاعة فانصب فتعب في طاعة أخرى خلصت ذكر خش على القرآن خلصت القرآن خش على الذكر خلصت الصلاة خش على الذكر خلصت الصلاة والذكر خش على القرآن خلصت ده خش على الدعاء خلصت ده خش مفيش مانع انك انت تتكلم مراتك كلمتين تجدد بهم نشاطك النبي صلى الله عليه وسلم كده كانت تقول ايه عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الوتر فوجدني مستيقظة جعل يتحدث معي حتى يأتي بلال فيقول الصلاة جدد نشاطه فالنهاردة انا هخش العشرة دي بالروح دي دي اخر فرصة لان يعني دايما انا بشبه اخر فرصة ان حبل المسنقة جه على رقبتك وعشماوي جاهز يشد البتاع اللي بيشدها دي وواحد جاي لك يقول لك ايه استنى قرر العفو فدي اخر فرصة عشان ايه يعفو عنك فالنهاردة ابذل كل ما تستطيع خصوصا لازم نركز على قضية الصدقات واوعى تبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الايه فقراء حضرتك النهاردة طلع ما معكش فلوس الأضحية استلف معكش فلوس الأضحية ايه استلف كان في حديث بس الأدري ماذا صحته يعني أنه يغفر للمضحي مع أول دفقة من دم الأضحية بس أظن لا يصح يعني ماشي فالنهاردة انا بقول ان الشعيرة دي لما معظم بيوت المسلمين بدأت تفرط فيها فلا بد ان اتمسك انا ما عنديش مانع خالص ان انا اشتري تليفون بالقسط وابقى ايه مديون او استلف عشان اشتري تليفون او مراتي قرفاني فراح اجدد لها الستارة وادفع دم قلبي طب ما استلف واعمل ايه واجيب الاضحية اشمعنى هو يعني ماشي فانا هستلف عشان اعمل ايه عشان اجدد التلاجة باظت فجأة التلاجة باظت فالاكل اللي في التلاجة هيبوظ فانا لازم اشتري تلاجة فبرمي التلاجة القديمة واروح اجيب تلاجة جديدة وانا مديون طب ايه المانع ان انا استلف الاضحية طالما ان انا عندي القدرة بعد كده اسدد ابقى مديون واسدد ايه المشكلة لكن انا بقول لهم الارتباط الذهني ده ان في العيد لازم يبقى فيه ايه اضحية النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر عليه عيد إلا وهو إيه يضحي وكان يضحي بكبش خروف فالنهاردة أقدر أجيب خروف ما أقدرش هجيب ما أقدرش هجيب معزة ما أقدرش هجيب يدي ما أقدرش بس لازم أضحي لأن ارتبطت ذهنيا عندي أنا نعيد بإيه واضحي وهو مش قضية إن أنا أكل لحمة القضية إن أنا إيه ان من احب العبوديات على الله الى الله على الاطلاق اراقة الدماء عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل ايام السنة ها يوم النحر ليه لان ايه تراق فيه الدماء ماشي هو الكلام مش متحضر فكل حاجة داخله ببعضيها بس يمكن الحماس يشفع يعني ماشي فالنهاردة لازم تحط نفس الجدول آه. ناوي تصلي بقد ايه ولازم احدد انا هصلي بقد ايه وهصلي امتى وهنام امتى واصحى انا هقرا قد ايه ما ينفعش تقول لك انا لما افضى هقرا كلمه الشيخ يعقوب لازم تحفظوها لابد ان تبذل لله من اعز مالك واعز وقتك واعز جهدك فان الله لا يقبل فضول الاوقات ولا الاموال ولا الاعمال لابد أن تبذل لله من أعز مالك وعز وقتك وعز جهدك فإن الله لا يقبل إيه فضول الأوقات ولا الأموال ولا العم. مش لما أفضى هقرة لا انا هقرأ لما افضى ابقى اروح الشغل انا لا مش هفضى اصلي لا ميعاد الصلاة متحدد انا كل يوم هصلي من المغرب للعشاء وهصلي من اتنين لتلاتة وهصلي قبل الظهر نص ساعة وهصلي قبل العصر نص ساعة متحدد وهصلي فين انا كل يوم هقرا خمس اجزاء الجزء الاولاني هقرا في الحته الفلانيه والثاني في الحته الفلانيه والثالث في الحته الفلانيه والرابع في الحته الفلانيه انا كل يوم هتصدق بصدقه والمبلغ اللي هيطلع كذا ما معيش هتسلف وتصدق ستنا عائشة كانت لا تدع الدين بتحب تبقى مديونة على طول فتسأل لما تستديني وأنت لست بمحتاجة تقول يكفي أن الله في عوني ثلاثة كان الله في عونهم أو حق على الله عونهم منهم المكاتب يريد الايه السداد فاستلف وتصدق هم أنفقتم من شيء فهو يخلفه لازم تحدد انا هتصدق بكام لازم تعمل مشاريع في العشر حسنات ضخمة انك انت تدخل يعني انا كنت بقول ان ربنا موسع عليك في بيوت من المسلمين عمرها في حياتها ما ضحت في حياتها تخيل لو انت جبت له معزة مثلا بألف جنيه ولا حاجة ولا بألف ونص ورحت وديتها له وقلت له ضحي دي تخيل ممكن تبقى ساعات ده ممكن يموت فيها مش كده مشكلة برضه انه ممكن ما يبقاش مع الفلوس اللي ايه اللي اتباح له فعل الفلوس اللي اتباح له فايه المانع بدل ما انا ادي كيلو لحمة انا ادخل السرور انا كنت بقول لهم في مرة في درس ايه المانع ان انا فقير عمر ولاده في حياتهم ما راحوا محل ونقوا اللبس دايما انتوا بتديله ليه الكسراء والعكفاء والعوراء ماشي واللي وكسر وكسير والثالث ما فيه ايه خير فناخد ولاد الفقراء ده ودخله المحل ونقي يا ابني اللي يعجبك تخيل ممكن تبقى فرحته قد ايه بقول ان مراتك تجيب عباية جديدة بكسة وتروح تخبط على الست الفقيرة وتقول لها خدي العباية دي بلاش اللي محروقة واللي ملسوعة واللي منتوشة واللي ضبة مفتاح ايه رأيكم انا خلصت اللي عندي هذا وصلى اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه اجمعين